مرقس خمسة وجاءوا إلى عبر البحر إلى كورة الجدريين ولما خرج من السفينة للوقت استقبلوا من القبور إنسان به روح نجس كان مسكنه في القبور ولم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلات لأنه قد ربط كثيرا بقيود وسلاسل فقطع السلاسل وكسر القيود ولم يقدر أحد أن يذلله وكان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي القبور يصيح ويجرح نفسه بالحجر مجنون الجدريين أولا ده كان راجل عليه أرواح شريرة زي ما انتم عارفين وكانت الحتة اللي هو فيها مهجورة لأنه محدش قادر يقرب من المنطقة كلها لأنه بيصرخ و... وعريان و... وشخص كده يتخاف منه يعني آه المسيح له المجد عدى وراح للمنطقة دي وأول ما دخل جاله الراجل ده لغاية عنده استقبله من القبور إنسان به روح نجس كان مسكنه في القبور طبعا احنا بنبص للراجل ده مش بس على ان عليه ارواح شريره هو ده صورة دقيقة للإنسان اللي يسلم نفسه للشر بيوصل لده للوصف ده بالظبط أولا يبقى مسكنه في القبور يعني إيه مسكنه في القبور يعني حياته كلها وسط الميتين الميتين بالمعنى الروحي مش بالمعنى الحرفي يعني هو ميت وعايش وسط ميتين كل تفكيره في الدنيا في الأرض في التراب ومن التراب وإلى التراب يعود فلما يقول كان مسكنه في القبور دي طبيعة الإنسان اللي عايش للشر اللي عايش في الدنيا كأن واحد قاعد وسط القبور لأنه الحياة اللي حوالينا دي كلها يعني في تعريف لواحد من الفلاسفة يقول لك العالم ده قبر كبير ليه؟ لأن كل الموجودين فيه هي كلها أيام ويدخلوا في التراب فهو عبارة عن مقبرة كبيرة قوي عمالة تشيل طبعا دي نظرة كئيبة قوي لكن هي حقيقية الوش الوش الثاني الحلو بقى ان المسيح لما دخل عالمنا فتح طريق الابديه والملكوت لكن هو من غير المسيح هي بيسميها الكتاب كوره ظلال الموت يعني اسم العالم في لغه الكتاب انه كوره لظل الموت يعني الموت مظلل على الدنيا كلها وكل الناس خاضعه عليه ده لان الشر مالي الدنيا ولانه ربنا ما كانش تجسد لسه فبيقول كان مسكنه في القبور ولم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل لأنه ربط كثيرا بقيود وسلاسل فقطع السلاسل وكسر القيود الآية دي لو خدناها لوحدها خالص وقلناها كده للشباب ينبسطوا قوي لما نقول لهم ايه رأيكم في آية بتقول لم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل وآية بتقول لأنه ربط كثيرا فقطع السلاسل وكسر القيود ولم يقدر أحد أن يذلله لو خدنا الآيتين دول لوحدهم شكلهم مغري جدا بالنسبة لأي شاب عاوز يبقى حر عاوز يكسر القيود ويقطع السلاسل ومحدش يقول له أو لا مش كده لو هو معرفش القصة يعني بصوا تلاقوا دي شعارات هي نفس الشعارات اللي العالم بيقدمها والشيطان يقدمها يقول لك ما تسيبش حد يربطك ما تسيبش حد يقول لك صح وغلط قطع السلاسل كسر القيود لا تترك لأحد أن يذللك ولو ربطوك كسر تلاحظ العالم ماشي في تيار بيقطع كل السلاسل والقيود يقول لك قيد العيلة بلاش منه خلينا نلجأ للاستنساخ ونلغي حكاية ال family دي طب مش عارف الجنس بلاش قيود على الجنس عيش براحتك طب الإدمان بلاش قيود على الأكل والشرب ادمن زي ما انت عاوز هو العالم بيعرض البضاعة كأنها مغرية جدا ولأي واحد كده ينبهر بقولة لم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل شكلها مغري صحيح وحين ربط كثيرا بقيود وسلاسل قطع السلاسل وكسر القيود العالم يعمل كده والشيطان يعمل كده يقدم حرية مزيفة وبشكل مغري جدا يقول لك كسر أي حاجة تربطك ولم يقدر أحد أن يذلله محدش قادر يذله هو فعلا محدش قادر يذله بس المصيبة ان هو مذلول من فين من جواه من الشيطان هو من بره محدش قادر يمسكه محدش قادر يربطه اه في شباب كده في ناس كده مش شباب بس ما بيسيبش حد يمشي كلامه عليه ما بيسيبش اي تقليد ولا عرف ولا دين ولا اي حاجة تحكمه كويس اذا كنت كده مبسوط ماشي لكن ايه بقى الوش التاني للقضية وكان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي القبور يصيح ويجرح نفسه بالحجارة يعني الحرية اللي بيديها العالم دي شكلها حلو اه ومغرية لكن في الآخر نتيجتها إيه ليل ونهار بيصرخ ليل ونهار بيصوت ومش بس بيصوت ده بيصوت ده معناه تعبان جدا لكن كمان بيجرح نفسه بالحجارة عمال يقطع في روحه اللي منكم شاف ناس وقعوا في الإدمان كده وغوطوا الصورة دي تنطبق عليهم تماما اللي منكم شاف ناس وقعوا في الجنس وبقوا مدمنين الجنس والزنا وعايشين في الخطية وغوطوا قوي الصورة دي تنطبق عليهم تماما الناس اللي مستعبدة تماما لحب الفلوس وعايشة كل لحظة بتفكر في القرش الصورة دي تنطبق عليهم تماما هو محدش بيقول لهم أو لا لكن هم بيصوتوا ليل ونهار وبيجرحوا نفسهم بالحجارة عمالين يقطع في روحه عمال يعذب في روحه هو من بره شكله حر جدا لدرجة الراجل كان عريان حر من أي التزامات محدش قادر يربطه لكن هو من جوه مربوط بمية رباط هيقول ده احنا كتيبة شياطين جوه مربطينه تربيطة من جوه فبيصوت من جواه ده المفهوم اللي علمه لنا ربنا يسوع المسيح ان الحرية مش حرية من من الخارج الحرية الحقيقية حرية الداخل حرية النفس حرية روحية فعشان كده يسوع يقول لليهود إن حرركم الابن بالحقيقة تصيرون أحرارا اللي بيكره مستعبد من جواه اللي بيحب حر من جواه اللي بيكره وينتقم فاكر نفسه انه حر هيعمل اللي هو عاوزه وينتقم لكن هو مستعبد من جواه بخطية الكراهية مربوط بينما اللي بيحب وبيسامح من جوه مفكوك وحر وهادي حتى لو ربط نفسه من بره بقيود المحبة فقصة مجنون الجدريين هي مثل صارخ للشر لما يتملك الإنسان آخره إيه كان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي القبور يصيح يصرخ ويجرح نفسه بالحجر فلما رأى يسوع من بعيد ركض وسجد له جاله جري جاله جري ليه لأنه تعبان جدا محتاجه جدا وسجد له لأنه مذلول ومقهور وصرخ بصوت عظيم لكن هو لما بيتكلم الشياطين اللي جوه هم اللي بيتكلموا من كتر سلطان الشر عليه مالي ولك يا يسوع ابن الله العلي تصوروا الشيطان عارف المسيح كويس قوي يعني يمكن التلاميذ اللي حوالين يسوع لسه ما اعترفوش الاعتراف ده وقالوا له أنت المسيح ابن الله الحي لسه ما اتقالتش دي لكن الشيطان عارفه كويس جدا فاعترف وقال له مالي ولك يا يسوع ابن الله العلي استحلفك بالله ألا تعذبني يعني الشياطين خايفة من ربنا جدا والشر مش قد المسيح أبدا احنا ساعات بنبص كده للحالات الصعبة دي اللي غرقة في الخطية ان ملهاش حل لا ده ليها مية حل بس تيجي لربنا المسيح أقوى لأنه قال له هو المسيح أول ما شافه سبق وقال اخرج من الإنسان أيها الروح النجس مش ما كانش محتاج حد يطلب منه أول ما شافه في الحالة الصعبة دي بيقطع في روحه صرخ المسيح فيه وقال له اخرج أيها الروح النجس فالروح النجس حب يقاوح وحب يماطل فقال له آه أنا بس مالي ولك يا يسوع ابن الله العلي استحلفك أن لا تعذبني يعني هو عاوز يعرف هيوديه على فين وسأله ما اسمك هنا المسيح سأل الراجل ده اللي عليه الشياطين قال له اسمك ايه طبعا المسيح عارف بس هو عاوز يقول اللي حواليه ايه اللي بيحصل جوه ما هم الناس اللي حواليه مش شايفين شايفين راجل مجنون في نظرهم عريان ومش طبيعي ومقطع روحه وشكله صعب قوي ومش فاهمين لكن في حاجة جوه بتحصل في عالم جوه احنا مش شايفينه بعينينا عالم من الشر تملك من الانسان ده فقال له اسمك ايه فاجاب قائلا اسمي لجؤون لاننا كثيرون يقولوا لجؤون دي غالبا يعني كتيبه فقال له انا اسمي لجؤون طبعا ده مش اسمه الحقيقي ده الاسم اللي هو يعني بتاعه حاليا عشان كده الشخص لما يقرب من ربنا وياخد رتبه كده يترقى ويبقى مسيحي لما يتعمد يديله اسم جديد لما يترسم كاهن يديله اسم جديد لما يترسم راهب يديله اسم وكمان الشر لما يملك نفسه للشيطان خالص ياخد اسم بس اسم سيء لجؤون لأننا كثيرون وطلب إليه كثيرا أن لا يرسلهم إلى خارج الكورة تلاحظوا أنه بيتكلم بلغة المفرد مرة ولغة الجماعة طلب إليه كثيرا أن لا يرسلهم فاهمين يعني هو بيطلب لكن اللي بيتكلموا دول مجموعة كبيرة شياطين من جواه ألا يرسلهم إلى خارج الكورة بالمناسبة في ناس بتقول مفيش حاجة اسمها شياطين لا الكلام ده مش مظبوط الكتاب بيقول في شياطين يبقى في شياطين في ناس عليها أرواح شريرة آه لكن مش كل شخص مريض نفسيا أو تصرفاته مش طبيعية نقول عليه شيطان لا أغلب الحالات دي بتطلع بأمراض نفسية لكن ده ما يلغيش إن في بعض الناس يملكوا نفسهم للشيطان تماما فبدل ما يحاربهم من بره زينا كلنا الشياطين بتحاربنا بأفكار بعادات بكراهية لا من كتر ما يمشوا في سكة الشر ويسلموا نفسهم للشر الشيطان يدخل جوه زي ما الروح القدس بيحل علينا ويسكن فينا روح الشر ممكن يسكن كمان في الإنسان بس لما الإنسان يدي نفسه للشيطان يسلم نفسه تماما للشيطان من كتر الشر والتمادي في الخطية فهنا قالوا له يا ريت ما تبعتناش بعيد كأن هم في المنطقة ليهم شغل كتير فمش عاوزينه يبوظ عليهم الشغل لا يرسلهم إلى خارج الكورة لأن الكورة دي مليانة موبوءة مليانة خطايا فهو المسيح له المجد ممكن يطردهم بره المنطقة خالص من من سلطانه ومن قوته ممكن يطردهم بعيد قالوا له اطرد طلعنا منه ماشي لو عاوز لأن هو قال اخرج خلاص بدل أصدر أمر إنه يخرج لازم يخرجوا قالوا له نروح فين يا ريت بلاش بعيد لأن لينا هنا مصالح كتير عارفين لما المسيح يقول رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء هل البيت كل واحد فينا يقدر يقول كده يقول الشيطان لو جه عندي ما يلاقيش لنفسه مكان أبدا البيت كله محبة كله صلاة كله نقاوة كله خدمة ما يلاقيش مكان الشيطان يرتاح يدخل الكنيسة ما يلاقيش مكان يرتاح لكن في بيوت وفي مناطق وفي بلاد الشيطان مبرطع واخد راحته تماما والدنيا دنيته فهنا قال له بلاش تبعتنا ترسلنا بعيدا فكان هناك عند الجبال قطيع كبير من الخنازير يرعب ما تنسوش ان المناطق دي يهودية وكانت تربية الخنازير محرمة فدول من كتر ما هم ماشيين غلط كسرين الوصايا وبشكل صارخ حتى انهم بيربوا خنازير اللي هي المفروض ما يشوفوهاش خالص لان الخنازير دايما رمز للشر أو النجاسة عند اليهود لا دول بيربوهم يعني بيربوا الخطية ما الخنازير بالنسبة لنا ده أكل عادي لكن وقت اليهود كانت دي خطية فقالوا له طب ابعتنا الخنازير وكأن ده برضو الجو بتاع الشياطين هو جو القذارة والزبالة هو ده المستوى اللي الشيطان بيشتغل فيه لما تبقى حياة الواحد مليانة زبالة كده سوري يعني في التعبير من الشر ومن الخطية هو ده الجو اللي ممكن الشيطان يشتغل فيه عشان كده ما تنسوش ان في مثل الابن الضال فضل ينزل ينزل ينزل لغاية ما انتهى فين في عند الخنازير برضه ولما وصل لمرحلة الخنازير فاق ورجع إلى نفسه وقول وقال أقوم أرجع لأبويا ده أبويا الخدامين عنده بيرموا العيش أنا هنا ببص على الخنازير وبحسده فطلب إليه كل الشياطين قائلين ارسلنا إلى الخنازير لندخل فيها قالوا له احنا قابلين ما هو طبعا مش ممكن يقولوا له دخ... سيبنا ندخل في حد تاني لا ما هو المسيح له المجد بيحب البشر جدا و... وجي عشان يقول لهم اخرج اخرج ايها الروح النجس فقال له طب ممكن تسمح لنا ندخل في الخنازير ف... فأذن لهم يسوع للوقت عشان برضه يورينا انه ده ده المكان الطبيعي للشياطين يعني العيشة دي يعني فأنتوا كبشر مش عشتكم أبدا تنزلوا للمستوى ده حتى معلمنا بطرس استشهد بكلمة فيها نفس المعنى وقال اللي يرجع للخطية بعد ما عرف ربنا ويرجع لها كده بكل ذلها مثل خنزيرة مغتسلة إلى مراغاة الحمأة يعني زي خنزيرة غسلناها ونظفناها مفيش دقيقتين لقيناها تجري على مراغات الحمأة يعني الطينة الوحل لأن هي بتحب كده بتحبش النظافة فالشياطين كده ما يحبوش النظافة ما يحبوش الصلاة ما يحبوش المحبة ما يرتاحوش في الجو ده الجو اللي يحبوه هو الخصام والنكد والغضب والإدانة والكذب والنميمة وكل هو ده جوهم هو ده الوحل اللي, اللي يرتاحوا فيه فأذن لهم يسوع للوقت فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في الخنازير فاندفع القطيع من على الجرف إلى البحر يبدو أنه القطيع ده كان عدد كبير هيجي ذكر عدد دلوقتي وكان في حتة عالية فاندفعوا من الحتة دي وقعوا في المية كلهم برضو ده قدام التلاميذ وقدام كل الناس شايفين المنظر من بعيد ان الخنازير فجأة هاجت و... و... وماجت كده وفضلت تجري ووقعت كلها في البحر وغرقوا ده المصير الطبيعي لكل واحد هيملكه الشيطان هو حب يوريهم مثل عملي من سلطان الشياطين واخره ايه ادي سلطان الشياطين ياخد الانسان ويدفعه الى البحر الهلاك ويغرق وكان نحو ألفين تصوروا نحو ألفين معنى كده دول على الأقل ألفين شيطان ألفين روح شريرة ليه؟ لأن الشخص لما يستسلم للشيطان كل خطية تستدعي خطية ودي شرحها لنا المسيح لما حكى عن عالم الشياطين قال لنا عالم الشياطين انتم ما تعرفوش أسراره لكن يسوع ادانا بعض أسراره قال لنا الشيطان لو خرج ممكن يخرج يتمشى كده يطلع بره البني آدم ويلف يدور لنفسه على مكان زبالة تاني يرتاح فيه ما هو بيحب الأماكن اللي على مزاجه ما يلاقيش حتة على مزاجه يلاقي الناس بتصلي مثلا يلاقي البيت فيها محبة وهدوء فيقوم يرجع للشخص اللي كان خارج منه فيلاقيه على مزاجه بقى يلاقيه لسه فاضي خالص ما فيهوش لا صلاة ما فيهوش ربنا ما فيهوش نعمة ما فيهوش حاجة عدلة خالص فيقول لا خسارة خد المكان لوحده يروح يستدعي سبع شياطين يسكنوا معاه فعشان كده الشر يجيب شر دايما كده تلاقوا الخطية تجيب خطية والكذب يجيب اللي وراه والغضب يوصل لغاية القتل دايما سكة الشياطين كده الشياطين فريق متكامل يحبوا بعض ما يعرفوش يعرفوش حب لكن هما يشتغلوا مع بعض كويس قوي وما يتقسموش على بعض ابدا فهنا كانوا حوالي ألفين شيطان اللي طلعوا من ال من الراجل التعبان ده فاختنق القطيع في البحر أما رعاة الخنازير فهربوا وأخبروا في المدينة بالمناسبة أذكر قصة سمعتها من تلميذ للبابا كيرلس يمكن حكيتها لبعضكم قبل كده إن البابا كيرلس كان راح المرقصية اللي في اسكندرية المقر يعني اللي في اسكندرية وبعدين بعد ما صلى عشية نام وهو قاعد في الهيكل أو جنب الهيكل بيبقى له كرسي عالي كده فكان العيال طالعين من مدارس الأحد فالخدام بتوعهم قالوا لهم نمشي طابور ونروح نبوس إيد سيدنا ونطلع من الباب التاني وما تعملوش دوش لأن سيدنا نعس البابا كيرلس نعس وهو قاعد فوقفوهم طابور طويل وداخلين كل واحد يبوس ايد سيدنا من غير ما يحركها كده وهو حاطط ايده وهو كان في اخر حياته ويطلعوا وفجأة من الطابور ده كله لقوا عيل صوت وقعد يتمرغ في الأرض ويرفص ويصرخ فطبعا بابا كيرلس صح فقال له تعالى يا هنا هو كان خايف يقرب خالص فمسكه كده من من راسه وقعد يعمل يقول ايه هش هش هش هش هش هش قعد يعمل بايده كده ويقول هش فاخوه جه جري وقال له يا سيدنا ده احنا غلبنا بيه قال له يا ابني دول كانوا كتير قوي واخدين بالكم يعني شوفوا آه سلطان القديسين حلو ازاي وهو نايم الشيطان مرعوب منه وخايف منه سلطان للقديسين ما يقدروش حتى الشياطين يقربوا من حد زي كده نفس المنظر اللي طبعا القوة كلها في ربنا يسوع له المجد أما رعاة الخنازير فهربوا وأخبروا في المدينة وفي الضياع فخرجوا ليروا ما جرى كل البلد اتقلبت ليه؟ دي خسارة ضخمة بالنسبة للرعاة 2000 خنزير غرقوا واخدين بالكم فكل البلد طلعت تشوف ايه اللي حصل ان المجنون اللي كانوا بيسمعوا عنه اللي محدش يقدر يقرب من منطقته بيقولوا عقل بيقولوا خاف وفي نفس الوقت الرعاة خسروا خسارة ضخمة وجاءوا إلى يسوع فنظروا المجنون الذي كان فيه اللجؤون جالسا ولابسا وعاقلا الثلاث حاجات اللي ما كانوش عنده خالص عمره ما قعد على حيله ما عرفش يقعد على حيله من كتر الغلب اللي كان جواه دلوقتي قاعد زينا زي الناس ولابس ما كانش عمره بيلبس كان بيقطع هدومه من كتر ال- ال- ال- الألم النفسي اللي جواه وعاقلا كان مجنون من كتر سلطان الشر عليه كان زي المجنون فخافوا تصوروا الناس غريبة الحتة دي الأشرار بدل ما يخافوا من منظر المجنون العريان اللي بيصرخ خافوا لما لقوه عقل وجلس ولبس الشر يخاف من الخ- من الخير م- م- مجال الخطية يخاف من مجال القداسة لما يشوف حد قديس يخاف يعني الن- الشخص الطبيعي كان يخاف من المنظر الأولاني من المجنون في جنونه يخاف يقرب لكن دول ما عرفوش الخوف غير لما شافوه كويس وعاقل خافوا من سلطان ربنا فحدثهم الذين رأوا كيف جرى للمجنون وعن الخنازير كان في ناس حاضرة فحكت فابتدأوا يطلبون إليه أن يمضي من تخومهم نتيجة صعبة أوي المفروض الناس تقول له يا رب أنت أنقذتنا من شخص كنا مرعوبين منه يا رب أنت إله عظيم لأنك شفيت إنسان كانت حالته ملهاش حل ما كانش ممكن أبدا يخف ده بقاله سنين في العذاب ده كانوا ممكن يسجدوا ليه واعت- باعتراف للاهوته وفضله كانوا ممكن يمسكوا فيه يقولوا له تعالى حل كل مشاكلنا وكل أمراضنا وكل بلاوينا لو هم بني الناس عندهم حب عندهم إنسانية حتى كانوا مسكوا في المسيح وقالوا له مش ما تمشيش أبدا لكن هم كل اللي وجعهم خسارة الألفين خنزير كل اللي صعب عليهم انه بص احنا مش عاوزينك هنا ما تقعدش وسطينا لان احنا مش عاوزين نمشي صح في ناس بتهرب من ربنا وبتطرد ربنا طرد لانها مش عاوزه تمشي صح ومش عاوزه حد يفكرها بالصح مش عاوزه حد يجيب لها سيره الصح فقالوا له اطلع بره دخولنا خالص طب ده الراجل عقل وخاف معلش اطلع مش عاوزينك عاوز تاخده معاك خده بس مش عاوزين نفتكرك ولا نشوف الصح ابدا من كتر الشر ساعات الواحد يبقى كاره انه يعرف الصح او يشوفه ولما دخل السفينة قام يسوع في اتضاع شديد طبعا المسيح له المجد ده إله ده كان ممكن يحرق البلد كلها كان ممكن ينزل نار زي سدوم وعمورة بتطردوه تطردوا المسيح من بلادكم ازاي وبتطردوه ليه عشان عمل ايه عشان خلص واحد من وسطيكم وشفاه عشان شوية خنازير أساسا تربيتها خطية بالنسبة لهم يعني لكن المسيح في اتضاع قالوا له امشي قال لهم حاضر وخرج عجيب المسيح في اتباعه طردوه قام انطرد عادي ولا كأنه إله ولا كأنه سيد ولا إنه كأنه صاحب سلطان اتباعه عجيب فدخل السفينة ما هو إيه خارج ما كان في السفينة ونزل يا دوب الساعتين اللي قعدهم وخلص المأمورية قالوا له امشي قال خلاص همشي لما دخل السفينة طلب إليه الذي كان مجنونا أن يكون معه خلي بالكم المجنون سوري في التعبير يعني يفضل يتفادى انه يبقى مع ربنا والعاقل يطلب دايما يكون مع ربنا العاقل هو اللي يطلب انه ما يبعدش عن ربنا لحظة الولد ده اتعذب كتير واتبهدل كتير الراجل ده فعاوز يضمن انه ما يقعش في خ... ما ما يتبهدلش تاني فقال له مش عاوز اسيبك يا رب خالص خليني معاك على طول منين ما تمشي امشي معاك ده الشخص التائب الشخص اللي اتمرر في الخطية بيبقى عاوز يلزق لربنا ما ما يسيبوش دقيقة بيبقى مش عاوز يطلع من الكنيسة بيبقى مش عاوز يسيب الإنجيل بيبقى عاوز يصلي على طول الواحد ساعات بيشوف ناس كانت وقعت في الشر زيادة قوي يبقى حماسها للرجوع يعقدنا كلنا عاوزين ي- ي- ياكلوا الإنجيل أكل عاوزين الصلوات كلها يصلوها مش عاوزين يسيبوا ربنا ولا دقيقة لأن هم اتمرروا كتير قوي فلم يدعه يسوع العجيب ان المسيح قال له لا بلاش بلاش تيجي معاه ليه يا رب ده طلبة جميلة ورغبة حلوة وانت بتحبها ان يفضل معاك على طول دي رغبة مقدسة بل قال له اذهب الى بيتك والى اهلك واخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك ده عكس اللي بقالنا يومين بنقوله كان في كل اللقاءات يقول ايه ما تحكيش ما تحكيش وفي لقاء يقول لهم ما تحكيش بس روح للكاهن قول له وخلص الم- ال- الذبيحة اللي عليك التقدمة بتاعتك المرة دي عكس كل مرة بيقول له لا ما تجيش معايا روح اتكلم اذهب إلى بيتك وإلى أهلك واخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك فمضى وابتدأ ينادي في العشر مدن منطقة اسمها العشر مدن كم صنع به يسوع فتعجب الجميع برضه ده يخلينا نقول ان في بعض المواقف ربنا هو اللي بيؤ- يؤمر ان احنا نتكلم او يرشد ان الانسان يقول له لا احكي اللي حصل لك واحيانا يقول ما تحكيش او غالبا بيقول ما تحكيش لانه نادرا دي قصه يمكن ما اتكررتش تاني حكايه روح قول وفي احتمال ثالث ساعات يقول ما تقولش لغاية وقت معين ويبتدي يقول زي مثلا حادثة التجلي وهم نازلين من على الجبل أوصاهم ما يقولوش لحد لغاية ما يقوم من الموت فكأنه لما نيجي نحكي اختباراتنا الأفضل ما نحكيش دي القاعدة الأساسية ولو في إرشاد معين إن إحنا نحكي يبقى هنحكي لأن ربنا قال لنا لازم تحكوا واحتمال يتقال إنك ما تحكيش غير في فترة معينة أو في وقت معين كتير من القديسين لما كانوا يعملوا معجزات كانوا يوصوا حوا- اللي حواليهم ولادهم تلاميذهم يقولوا لهم ما تحكوش غير بعد ما احنا نمشي لما نسافر السماء احكوا كانوا يخافوا على نفسهم يخافوا على نفسهم من الكرامة ومن لمة الناس ومن الزحمة ومن الكلام شوفوا مثلا واحد زي البابا كيرلس الق- القصص والمعجزات اللي اتعرفت عنه م- مئات الأضعاف عن اللي اتعرفت عنه وهو كان عايش قصص كتير قوي ما كانش حد يسمعها ولا يعرفها ويمكن كتير قوي من الناس اللي كانوا معاصرين وكانوا شايفينه يعني ما ينفعش يبقى بطرك وكانوا بيتهكموا عليه وكانوا بيتريقوا عليه وبيعتبروه جاهل وكان بيستحمل ويسكت لكن ربنا كشف كتير قوي من معجزاته اذا خلينا نقول القاعدة الاساسية بلاش نتكلم لكن ممكن بارشاد الواحد يتكلم بس يقول- يبقى من زاوية كم صنع الرب بك ورحمك حاسب لا تتكلم تقول انا كويس اللي يقعد يقول انا كنت وبقيت كنت وبقيت ساعات يبقى فيها شوية افتخار وبر ذاتي لا ان كنت عاوز تقول ربنا عمل حاجة كبيرة قوي قول لكن اتكلم بحسابه مع اهلك ومع بيتك اللي يهموك اللي انت عاوز خلاصهم دول اهم ناس دول ممكن تتكلم معاهم يمكن هنا ربنا اختص الشخص ده بالذات بالحكاية دي لم يدعه يمشي معاه وقال له ارجع اتكلم لان هو انطرد من المنطقة فاصبح المسيح مش هيوصل للناس دي تاني فيمكن ده من محبته للناس وطول أناته قال له ارجع انت احكي لهم لان دول رافضني فمش هعرف ادخل لهم تاني مش هعرف احكي معاهم مش هيشوفوا معجزات تاني لان انا مش قادر ادخل المنطقه دي تاني ممنوع من الدخول طب يا رب تغضب عليهم لا مش هغضب خليك انت منهم يا ابني اتكلم انت هم مش قابليني انا منتهى التواضع والرحمه ان ربنا يفضل بيجري ورا خلاص المنطقه دي بالرغم ان المنطقه رفضته وطردته لكن يقول للمج... اللي كان مجنون ده ارجع اتكلم عنه فتعجب الجميع يبقى قصة مجنون الجدريين بتعلمنا انه اولا سلطان المسيح على الارواح الشريرة في نفس الوقت بتورينا ان الشر لما يملك الانسان يبقى زي المجنون ويبقى مصيره انه بيصرخ ليل ونهار وبيقطع نفسه بالحجارة بينما معرفة ربنا تخلي الواحد عاقل وتخليه متزن وتخليه لابس ومستور وتخليه نفسه يلزق لربنا على طول لكن ممكن ربنا يقول له لا روح انت اتكلم عني ويبقى له رسالة بعد كده في مرقس سبعة في قصتين تانيين صغيرين بقى ناخدهم بسرعة ونختم بيهم ثم قام من هناك مرقس سبعة أربعة وعشرين ومضى إلى تخوم سور وصيدا ودخل بيتا وهو يريد ألا يعلم أحد ليه يريد ألا يعلم أحد المنطقة دي أصلها مش يهودية تخوم سور وصيدا دي منطقة يسكنها ناس أمميين وثنيين أو يسكنها الكنعانيين اللي هم القبائل القديمة اللي كان مفروض اللي ذاكر العهد القديم كان مطلوب من الشعب اليهودي أنه يحرمهم ويمحوهم لأن ربنا قال لهم ما تسكنوش وسط الكنعانيين وما تسكنهمش وسطيكم لأن دول هيعلموكم الوثنية والإباحية فتبقوا أنتم منفصلين عنهم تماما هم ما التزموش ففضلوا مجموعة من الكنعانيين ساكنين جنبهم فافتخوم سور وصيدا المنطقة دي ما فيهاش يهود فيسوع دخل بيت من البيوت اليهودية لكن ما كانش ناوي يتكلم ولا يعمل حاجة لأن دول ناس وثنيين وكأنه لسه ما أعلنش عن خطته إنه بتاع الكل لأن هو في الأول بدأ باليهود بس فلم يقدر أن يختفي هو ناوي يعني كأنه أظهر لتلاميذه إنه مش عاوز يعمل معجزات ولا يعلم لكن ما استخباش إيه اللي كشف عنه نشوف لأن امرأة كان بابنتها روح نجس سمعت به فأتت وخرت عند قدميه شوفوا كلمة لم يقدر أن يختفي يعني المسيح ممكن يبقى عاوز يستخبى وإحنا اللي نكشف عنه إحنا اللي نخليه ما يستخباش لو عندنا إيمان الست دي يعني اللي خلى المسيح يتعرف في المنطقة كلها هي الست الجدعة اللي جاية دي هو يبقى عاوز يختفي وهي تقول له لا يا رب عشان خاطري لازم كل الناس تشوفك ده اللي هيحصل فكان في ست في المنطقة بنتها عليها روح نجس طبعا دول ناس وثنيين أتت وخرت عند قدميه راحت ركعت تحت رجليه وكانت المرأة أممية في جنسها فينيقية سورية يعني بعيدة خالص عن الجو اليهودي وعن عبادة الله فسألته أن يخرج الشيطان من بنته هم سامعين أن المسيح بيطلع شياطين حتى لو هي ما تعرفش ربنا لكن هي زي ما يجي شخص غير مسيحي يقول لأبونا ادعي لنا عندنا مشكلة مش راضية تتحل في ناس بتثق في كده أما يسوع فقال لها طبعا المسيح حواليه تلاميذه عشان الموقف ده لازم يتفهم لأن البعض بيفهمه غلط قال لها دعي البنين أولا يجبع يجبعون لأنه وقال لها مثل عند اليهود في مثل عند اليهود يقول إيه ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب ده مثل عند اليهود واليهود لما يقولوا كلمة كلاب يقصدوا بها الأمم لغاية النهاردة على فكرة هم دلوقتي ما بيقولوهاش علنا لكن نظرة اليهودي لكل من هو غير يهودي انه يعني كلاب ف فالمسيح له المجد استخدم المثل اليهودي خلي بالكوا ده مش اللي في قلبه او ده رأيه ده مش رأيك يا رب ده انت بتحب الكل ايوه طبعا لكن ده رأي المجتمع اليهودي فهو عاوز يقول لها الرأي اليهودي السائد قال لها خلي الولاد الأول يشبعوا الولاد اللي هم ايه اليهود يعني دعي البنين أولا يشبعون لأنه ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب يعني أكل العيال ما نرموش للكلاب طبعا لو واحدة عندها كرامة كانت خدت الكلمة دي وانصرفت في الحال إن ما كانتش كانت ترد عليه وتسمعه كلمتين بايخين ممكن لأن كلمة مهينة جدا يعني أنت من الكلاب وملكيش حاجة عندي لكن شوفوا هذه الأم لأنها أم وبنتها متعذبة ولأنها الحتة دي مهم عندها كل الثقة أن الراجل ده يقدر متأكدة يعني يمكن اليهود يشكوا هي ما شكتش لحظة لأنها لو شكت لحظة كانت روحت بعد الكلمة دي هي عندها ثقة إن هو ده اللي في إيده الحل كأنها بتقول له شوف اشتمني من هنا لبكرة بس مش ماشية غير لما تديني اللي أنا عاوزاه البنت معذبة ومجنونة ولازم تخف وانت اللي في إيدك الحل فقالت له ايه فاجابت وقالت له نعم يا سيد معك حق يعني مقبولة منك ماشي انا عارفة ان اليهود بيقولوا كده انه ما يصحش ناخد خبز البنين ونرميه للكلاب انا عارفة كده لكن ايه رأيك ان الكلاب ايضا تحت الميدة تأكل من فتات البنين يعني لو كلب دخل غلط واستنى لقمة تقع من الترابيزة هيلقطها يعني عاوزة تقول له ايه فوت لي حاجة كده وقع لي حاجة من المايدة طيب يعني هو المايدة أكل البنين آه طب أنا كلب ماشي وجاية تحت الترابيزة طب ما ترمي لي لقمة من أكل البنين شوفوا الإصرار والإلحاح والثقة و- والتذلل فأما المسيح بقى إيه اداها الوش الحقيقي بتاعه قال لها إيه فقال لها لأجل هذه الكلمة اذهبي قد خرج الشيطان من بنتك وفي الإنجيل الثاني يقول إيه في متى 15 يقول لها يا امرأة عظيم إيمانك يقول لها إيه العظمة دي ده قدام التلاميذ اتغير تماما بعد ما كان بيتكلم باللغة اليهودية المعتادة عشان التلاميذ اللي واقفين وعشان يكشف ما في قلب هذه المرأة من إيمان في واحد يقول دي كانت قاسية قوي من المسيح هو المسيح له المجد مش قاسي ده المسيح قصد يتكلم اللغة دي عشان يطلع الكنز اللي جوه الست دي عندها إيمان جبار وثقة عمياء إنه يقدر فعندها إلحاح مش هتسيبه هتاخد لقمة لازم بأي تمن فلأن مع هذه الثقة كان يسوع عاوز يبرزها فما كانتش هتبان لو عمل المعجزة على الماشي لو كان استجاب للوهلة الأولى في إنجيل متى يحكيها بتفصيل أكتر يقول فضلت تمشي وراهم وتزن وتقول له ارحمني يا ابن داوود بنتي مجنونة جدا فضلت طول السكة وهو مش راضي يرد لدرجة إن التلاميذ ميلوا عليه وقالوا له ما تمشيها بقى الزنانة دي فقال قدامهم لا ما يصحش نرمي خبز البنين للكلاب يعني عاوز يقول لهم مش انتوا اللي بتقولوا انه ما يصحش نرمي خبز البنين وندي للكلاب مش ده شعاركم يا يهود جايين تقولوا لي دلوقتي اديها مشيها وخلاص اعمل لها اللي هي عاوزاه خلاص ما تنسوش كمان ان الست دي اتسوت بايمان مين اللي درسناه مين شاطر ياخد باله ليه قائد المئة ليه لأنها طلبت الشفاء من على بعد أولا أممية وجياله زي قائد المئة وما قالتلوش حتى تعالى بيتي قالت له اديني لقمة يعني اتصرف بس بنتي مجنونة وما جابتش البنت معاه فعندها إيمان عجيب لا يقل عن إيمان قائد المئة من مكانك تقدر تتصرف شوف العظمة قول حاجة بس اتصرف ارمي لقمة طبعا هذا الإيمان يعجب المسيح جدا فهنا قال لها إيه يا امرأة عظيم إيمانك وفي مرقس يقول لها لأجل هذه الكلمة اذهبي شوفوا في كلمة تعجب المسيح له المجد على طول يستجيب الشاطر اللي اتعلم الكلمة كلمة السر دايما هي التواضع وهي طلب الرحمة وهي التذلل وهي الثقة العمياء في رحمة ربنا لما الواحد يجي ربنا بإيمان كل شيء تطلبونه في الصلاة بإيمان تنالونه لكن منين نجيب الإيمان ده ساعات ما بنعرفش لكن اللي بيقرب من ربنا بإيمان وبإلحاح وبتذلل وبيقول له مش هسيبك غير لما تديني لقمة لازم ياخد قد خرج الشيطان من ابنتك فذهبت إلى بيتها ووجدت الشيطان قد خرج والابنة مطروحة على الفراش يعني البنت على الفراش هادية يعني هي عادة بتبقى زي مجنون الجدريين تلاقيها دايما هايجة وحالتها حال لا دي هادية ونايمة كده كأنها أخيرا عرفت تنام يعني وتهدى ثم خرج أيضا من تخوم سور وصيدا وجاء إلى بحر الجليل في وسط حدود المدن العشر وجاءوا إليه بأصم أصم يعني مش بيسمع وأعقد أعقد يعني مش عارف يتكلم أخرس مش عارف يتكلم وطلبوا إليه أن يضع يده عليه الناس حسب معلوماتهم أن يسوع بيحط إيده الدنيا بتتصلح فلما قرب من بحر الجليل دي منطقة يهودية بقى فدول جماعة يهود سامعين عنه فجابوا له واحد يا عيني لا بيسمع ولا بيتكلم و- وقالوا له حط ايدك بس عليه برضه ده ايمان حلو من الناس فلاحظوا ان في ناس كانت تيجي تطلب لنفسها وفي ناس تطلب لغيرها وفي ناس تطلب لغيرها من بعيد في درجات في الطلب اهو فالمسيح هنا اتصرف تصرف غير معتاد أخذه من بين الجمع على ناحية طبعا هو لو قال له طب تعالى هيعمل هيتحرك ولا لا ما بيسمعش فتا- فاهمين هو ما بيسمعش الراجل ساعات يقولوا بيعرفوا يقروا الشفايف ده صحيح لكن هو مش بيسمع فغالبا المسيح مسكه من ايده خلي بالكم ومشي فطبعا الراجل مشي معاه لو قال له اي كلام هو الراجل ما بيسمعش واخدين بالكم هو الراجل بيحس الحاجة اللي لسه شغالة عنده النظر والحس فمسكه من ايده فطبعا حس بالمسيح الطيب الحنين وخده على الجنب يبدو يعني مش عاوزه يعمله فرجة قدام الناس عاوزه يحسسه انه خلينا لوحدنا نتفاهم تعالى معايا لوحدنا وكأن اللي بيجي للمسيح المسيح يقول له تعالى بعيد عن الناس عشان نتفاهم عشان تتفك عقدتك وعشان ودانك تتفتح خلينا لوحدنا شوية فالمسيح خده من ايده على جنب وبعدين وضع اصابعه في اذنيه حط صوابعه في ودان الراجل فالراجل طبعا تصور انه يسوع هيتعامل مع المشكلة بتاعت ودانه وبعدين تفل ولمس لسانه يعني عمل كده خد نقطة من لسانه وحطها على لسان الراجل الراجل كان فاتح بقه فحطها على لسانه عمل كده كده كأنه بيكلمه بالإشارات انتوا فاهمين حط صابعه في ودانه وبعدين عمل كده وحط على لسانه هو كأنه بيقول له بص أنا هفتح لك ودانك وهفك لك لسانك فاهمين المعنى؟ يسوع بيعرف الإشارات أهو مقصود بيها إن المسيح بيتكلم معاه بلغته لو عمل كده قدام الناس هيقعدوا يضحكوا ويمكن يسخروا من الراجل أو يعني أو هتبقى يمكن مهينة ليه شوية عشان كده خده على الجنب وقال له أنا عارف إحنا لينا لغة لوحدنا أنا بقى هتعامل مع ودانك وهتعامل مع لسانك أو كمان كمعنى آخر هاخد من لساني وادي للسانك يعني أنا بعرف أتكلم هخليك تتكلم أو أنا اللي عندي قوة الكلام أنا اللي عندي النطق أنا اللي عندي القوة اللي تخليك تنطق وبعدين برضو لو أنا واقف كده مع واحد فيكم وفجأة بصيت لفوق هيعمل إيه؟ هيبص هو كمان في فوق فعمل إيه؟ رفع نظره إلى السماء ده يسوع فطبعا التاني بص لفوق هو بيبص على ايه طبعا كأنه عاوز يقول له ايه القوة هتيجي من فوق فكلها اشارات كله حديث بالاشارات عشان يفهمه انا هفتح ودانك وهفتح وافك لسانك والحكاية جاية من فوق او انا جاي لك من فوق فرفع عينه الى السماء وأن أن يعني ايه أن النون عليها شدة يعني آه، تمهد بالظبط كده طبعا دي ما تتسمعش ومش مهم تتسمع لكن كأن يسوع حاسس بمعاناة الشخص كل الناس مش حاسة يعني ايه واحد أصم وأعقد لكن كأن المسيح له المجد بيئن من جواه عارفين لو قعد يتكلم ويصلي صلوات طويلة الراجل هيتضايق ليه؟ أنا مش بفهم فالمسيح اختصر كل الصلوات في أمين بينه وبين بين الاب السماوي لكن منع نفسه انه يتكلم خالص المسيح مش عاوز يتكلم عشان ما يحرجوش لانه مش هيعرف مش هيفهم وهو اكيد متضايق من كل الناس اللي بيتكلموا ومش عارف يفهم بيقولوا ايه فهو أنا بس يعني عبر عن صلاته بأمين وقال له إفسا يقولوا يعني إن إفسا العبرية دي تتقري بسهولة من الشفايف فهو قال له كلمة واحدة بس افساء أي افتح أو انفتح فهو بيديله الأوردر اللي يفهمه من الشفايف يعني بعد ما بص لفوق بص له تاني وقال له افساء حروفها واضحة وكبيرة فالبق بيتحرك فبيقراها فهو لأنه ما بيسمعش وعاوز يسمع فقال له افساء ينفتح وللوقت انفتحت أذناه وانحل رباط لسانه وتكلم مستقيما فأوصاهم ألا يقولوا لأحد تاني هون رجعنا للنظام القديم يبقى ده النظام الحالة بتاعت مجنون الجدريين دي حالة اكسبشن لكن النظام ما تقولوش وعشان كده خدوا على جنب عشان ايه دي حاجة بينه وبينه دي خبرة خاصة تلاحظوا برضو ان معجزات المسيح مختلفة مرة بالايد مرة بالكلام مرة من بعيد آآ آآ مرة بالاشارات كل واحد حسب احتياجه ولكل واحد طريقة وقصة برضه في ناس تتشكك تقول ايه طب ابونا يدهني بالزيت ولا يحط الصليب على راسي ولا يدعي لي على المذبح ولا يا سيدي كله بينفع ما كله بينفع ما تقلقش حسب ايمانك انت بس حط ثقتك ان ربنا بيستجيب وخلاص فهنا المسيح له المجد سلك سلوك رائع جميل انه بيتكلم مع الشخص المحتاج بطريقته بيخاطبه بحب شديد لمس ودانه ولمس لسانه بطل السمع عشان يخليه هو كمان يصلي معاه ويطلب من السماء المعونة وقال له كلمة السر قال له افتح أو انفتح فتفكت العقد كلها فأوصاهم ألا يقول لأحد طبعا راجع بالراجل بيتكلموا بيسمع فرحة كبيرة قوي للناس بتوعه اللي إيه آه يعني سلموه له ده ورجعه لهم كده لغاية دلوقتي بعض القديسين يعني لما يجيبوا لهم شخص ياخدوه على جنب ما يحبوش يظهروا المعجزة قدام الناس أو هيعملوا إيه ياخدوه على جنب أو ساعات كانوا زمان ياخدوه في القلاية يكون شخص مريض ويقولوا للناس خليكم انتوا بره عشان تبقى سر بينه وبين المريض وعشان يحافظوا على آه ان الحكايه ما تعملش هليله وازعاج مش بتوع مش استعراض كان المسيح لو بيدور على الاستعراض كان له الناس يا جدع واتفرج المسيح مش بتاع كده خده على الجنب عشان يتعامل معه فأوصاهم ألا يقول لأحد لكن على قدر ما أوصاهم كانوا ينادون أكثر كثيرا الناس مش حماسها قد ما وصاهم أعكسوا الدنيا بقوا يتكلموا أكثر جدا وبهتوا إلى الغاية قائلين إنه عمل كل شيء حسنا قالوا مش معقول كل حاجة عملها صح كل حاجة عملها حلوة طبعا لما الناس كلها تقول إنه عمل كل شيء حسنا تفكركم بإيه امتى اتقالت أيوة الخلقة إن في أول الإنجيل اتكررت الكلمة دي بدقة نظر الله فإذا كل شيء حسن كل ما يعمل حاجة يقول فرأى الله أن كل شيء حسن عشان لما الناس تشهد وتقول كل حاجة بيعملها حسن معناها ان هو ده اللي ايه اللي خلق الدنيا زمان هو هو هو بعينه اللي خلق الدنيا وعمل كل حاجة مظبوطة هو اللي النهاردة بيفتح الودان وبيفك اللسان وبيشفي الأعمى جعل الصم يسمعون والخرس يتكلمون والمجد لله دائم أنا هقول لكم فكرة تاخدوها كده للدراسة بقى انه لما نقرا الاناجيل دايما الواحد يحاول في ثلاث تدريب هقوله لكم اولا حاول تتخيل الحدث ما تقراش بسرعه مجرد انك تتخيل اللي بيحصل هتكتشف معاني وتاملات جديده تاني حاجة حاول تحط نفسك مكان الشخص اللي بيقابل يسوع حط نفسك مكان الشخص وفكر حاسس بإيه حاسس بإيه يا زكا وأنت فوق الشجرة وباصص على المسيح قرب حاسة بإيه يا سامرية وأنت مقربة على البير وفي راجل قاعد شكله يهودي معلم يهودي وأنت ما بتحبيش تكلمي حد حاسة بإيه يا مرأة خاطية اللي تحت رجلين المسيح والناس كلها بتبص عليكي بقرف وأنت شايفة رجلين المسيح حاول تحط نفسك مكان الشخص يبقى أولا تخيل الموقف بكل جوانبه ده هيساعدك على التأمل وعلى الإحساس بعظمة وجمال الكلام اتنين حط نفسك لأن كل القصص دي كتبت لنا ده مش تاريخ فلان حصل له لا ما أنا وفلان واحد ما أنا زكا والخطية والسامرية والأصم والأخرس والمجنون أنا أنا دول, دول كل القصص دي عليا أنا مش عليهم هم ما أنا في كل الأوضاع دي بعيش ثالث تدريب أحطه لكم كخدام بقى عشان تبقوا خدام حلوين تعالوا نحط نفسنا مكان المسيح وهو بيتعامل مع الشخصيات دي يا ترى تعمل ايه مع واحد من النوع ده هل يبقى عندك نفس الحنان ولا هتغلط وتتعامل كده باحتقار وباستهتار هل بتقدم نفس الحب هل عندك نفس الحكمة هل الاهتمام هو نفس الاهتمام قارن نفسك كخادم بموقف المسيح في كل لقاء على الأقل في حوالي 30 لقاء للمسيح مع شخصيات في الأربع أناجيل احنا خدنا منهم حوالي عشر لكن اللقاءات كتيرة وبعدها لقاء في سطرين وبعدها لقاء في إصحاح كامل وتلاحظوا ان احنا داخلين على موسم الصوم الكبير الصوم الكبير الكنيسة بتاعتنا غاوية اللقاءات كأن اللقاءات دي مجال جميل للتأمل والتوبة والعمق تاخده في الصوم الكبير لقاء مين السامري وتاخدوا عندكم مريض بتحب وتاخدوا كمان حد مولود أعمى ولو حسبتوا الابن ده اللقاء برضه ممكن فتلاحظوا ان اغلب احاد الصوم الكبير مركزة على لقاءات المسيح مع الخطاة وال وال والسيناريو الطويل اللي بيحصل بينه وبينهم والحوار الجميل اللي بينهم عشان يحرك قلبنا ان احنا كمان سامرية ومولود اعمى ومريض بتحزة ونتقابل بقى مع المسيح وندخل للعمق شوية